يوم لا ننسى محبينا قرآننا فيه الشفاء لكل داء تنزيل رب العالمين من السماء فيه الهدى فيه التقى فيه الرضا فيه المكارم كلها فيه الدواء طوبى لمن حفظ الكتاب مرتلا وتلاه عند الله في يوم اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيضا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اخلص قلوبنا اللهم خلص قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا امين امين هنا المدرسه الربانيه وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة وسرنا مع مدرسة الحياة والحياة اللهم أحينا الحياة الطيبة اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب من غير مرض ولا ألم ولا إهانة ولا عذاب آمين يا رب العالمين الحياة وما أدراك ما الحياة سرنا مع مدرسة الحياة في القرآن ولا أريد أن أكرر وأعيد فالآن وفر علينا النت هذه المشكلة أن اللي عايز يسمع الحلقة مرة واثنين وثلاثة واربعة ويعيد حتة منها يرجعها ويعيدها ويسمعها ويكتب منها أجزاء النت وفر الحتة ديك الحمد لله رب العالمين ما بقتش الحلقة بتذاع على التلفزيون وتروح وخلاص ونستنى الإعادة وتروح وننساها سنة لا موجودة قدامك دايما أريد أن نستفيد من مدرسة الحياة أريد أن نسمع هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة واربعة ونركز على جمل منه أنا بقول إن الدروس ديك فيها رسائل من الله لك لك انت شخصيا ربنا الهمني وبعت على لساني كلمه تنفعك كلمه تفيدك كلمه تحذرك من منطقه جايه انت كل واحد هيلمس كلمه لطته ربنا ارسلها اليه فانت كمان وانت كمان لازم تركزي وتشوفي وتفهمي وزي ما بقول اهم حاجه يا جماعه الكتابه اكتب اكتب جمل انت استفدتها اكتب جمل احتمال تحتاجها بعد كده اكتب جمل صححت نورت مناطق في دماغك صححت مفاهيم في دماغك كنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا ان بعض الناس بيعيش حياته وكأن آه، آه، مش عايز اقول الجملة دي او الكلمة دي اللي هم بيسموها تكنوقراط اللي هو يعني إيه إن التكنولوجيا الحاكمة او التكنولوجيا الحاكمة ديك اللي هي بيحكموا بقى آه، منطق السوق زي ما بقول كده بيحكموا التوقعات المتوقعين انا ما بتكلمش بقى على الناس اللي هم السحرة واللي بيعرفوا وبيقولوا بتوع التنجيم ان هيحصل كذا لا لا لا لا انا بتكلم على الحسابات الدقيقة الدولار رايح فين واليورو رايح فين والعملات الرقمية رايحة فين والشغل رايح فين وبعدين الذكاء الاصطناعي هيعطل شغل مين ويعطل شغل مين وال الصحة ايه اللي بيتعب وايه اللي بيمرض وايه اللي بيصحى بقى حسابات دقيقة عن طريق عملات او افكار رقمية كمبيوترية اللي بيعيش حياته كده نسي ربنا وقفنا النقطة مهمة ان الحسابات اللي بيحسبوها دي حسابات عامة على مستوى دول وعلى مستوى مجتمعات المجتمعات دي بتختلف اختلافا شديدا قلت كتير ان احنا لما نسمع كلام الناس اللي هم اغنياء العالم لما يتكلموا ازاي يصبح مليونير لسه بسمع كلمة طريفة لواحد حد بعتها لي قال ان الناس اللي بيقولوا انهم مليونيرات او بليونيرات او مليارديرات وبدأوا من الصفر واحد بيقول لهم قولوا لنا الصفر ده فين عشان الصفر بتاعي مش شغال الصفر مش شغال عمال ادوس على الصفر ده ما فهي دي القضيه ان الصفر ده مش شغال مع كل حد مش شغال مع اي حد مش شغال باي طريقه دي اقدار وارزاق ما تنساش ربنا وقلت ان التعامل مع ربنا معامله فرديه لا تزر وازره وزر اخرى دايما بتذكر الايه في قول الملك جل جلاله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتيجي لوحدك قلت كأن ربنا بيعاملك في الدنيا دي فيش في الدنيا غيرك ناظر إليك أنت وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله هي دي لازم تفهمها كويس دي النقطة اللي وقفنا عندها قلنا اللي بيعتمدوا على معلومات ومؤشرات صعود العملات ورواج بعض الأعمال والتجارات وأساليب الكسب والسريع وأسباب الضمور والزوال والعلو والغلبة يقيسون كل ذلك بحسابات وبيانات الحواسب الآلية ومعلومات يبثها أهل الدنيا ونسوا تماما أن في غمار مسيرة الحياة لكل شخص كحالة منفردة ظروفه وأقداره وحكم الله عليه فاكرين الحلقة اللي فاتت ارجع كده تلاقي آخر جملة قلتها إن ربنا قال سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم يبقى اللي خان ربنا ربنا هيمكن منه اللي يخونه يبقى اللي خان غير اللي ما خانش واللي صدق غير اللي كذب واللي ربنا بيحبه غير اللي ربنا بيكرهه افهم دي هي دي تعاملات الملك جل جلاله سبحانه وتعالى كحالة منفردة ظروفه وأقداره وحكم الله عليه نعم إن لكل إنسان قدره قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقال الله عز وجل لما فرعون قال لسيدنا موسى فمن ربكما يا موسى قال ربنا اسمع بقى ها الرد المفحم قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ان هؤلاء الذين يعتمدون على البيانات والاحصاءات والتقارير الكمبيوتريه ينسون تماما ان الذي يحكم الكون هو الله هو الله لذلك تجد احيانا انا بقول احفظها عني الجمله دي او افهمها مني الجمله دي او خدها مني الكلمه دي لله في حاجه اسمها العجز المعرفي ربنا جل جلاله احيانا بيعجز خلقه يقول لك ازاي حصل ده مش ممكن ده هي دي الله عز وجل قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم هي دي الله شهيد بيني وبينكم انه قاهر فوق عباده احسبها احسبها احسبها ويجي ال ال ال اسمها العاصفه ولا الاعصار اللي دمر كل حاجه ان يبقى حاسبها تماما تيجي طياره Black Hawk من هي بتاعتهم بتاعت يعني ايه طياره عسكريه مع طياره اخرى مدنيه ويخشوا ازاي هو القاهر هو القاهر جل جلاله سبحانه وتعالى بقول بقى ايه النقطة دي ولا ينحصر العجز المعرفي الأساسي في عقول هؤلاء عند النقص المحتمل في البيانات أو محدودية الخبرة بل يكمن العجز المتأصل في استيعاب الطبيعة المعقدة للسلوك البشري وتركيبة المجتمعات احنا عايشين في مجتمع عربي مسلم مجتمع تقليدي غير المجتمع الامريكي غير المجتمع الياباني غير المجتمع كل المجتمع بيختلف طبيعه المجتمعات وطبيعه السلوك فلذلك لما تجيب بقى انت الحسابات دي وتطبقها على نفسك انت عايز تعيش ايه بقى انهي عيشه ولذلك هنا تظهر حكمه الله عز وجل في تدبير امر الكون قال الله ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم قال الله عز وجل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون تدبر هذه الآيات وتأمل وافهم ولا تنس أبدا ورحمة ربك خير مما يجمعون اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أسألك أن تجعلها ليلة مباركة وأن تختصنا فيها برحمة من رحمتك والله يختص برحمته من يشاء اللهم اختصنا برحمة من رحماتك ورحمة ربك خير مما يجمعون وهقول لك هذه الرحمة خارج حساباتهم الكمبيوتر ما بيحسبهاش دي ما بيعملش حساب الرحمة حساب رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيحسبها بالأرقام بيحسب كل حاجة بالأرقام أريد أن أقول أيضا هذه قطعة صغيرة مكررة قلتها قبل كده بس المرة دي هقولها بتفصيل أكتر اللي هي إيه أن كل إنسان في مسيرة الحياة قلت لكم ساعتها في في حلقة فاتت إن مراحل الحياة بتختلف اللي هي من اول سن بعد الولادة لحد 12 وبعدين من 12 ل 20 وبعدين تبدأ بقى عند 20 معركة الحياة من 20 ل 30 هو ده السن المركز بتاع النشاط البشري النشاط الانساني سن التحصيل كله من 20 ل 30 اللي يفوتوا التحصيل من 20 ل 30 هيندم هيندم على كل حاجه هيندم على كل قرش ضيعه هيندم على كل دقيقة ساعة من حياته في ال- من 20 ل 30 دي هيندم عليها ضيعها هيندم على كل ذرة طاقة وقدرة جسدية أو عقلية ضيعها من 20 ل 30 من 30 ل تل- ل 40 تحصيل بقى ثمرات السعي بتاع من 20 ل 30 بيجمع من هنا بيجمع من هنا بيجمع ب... شغل بيكمل شغله بيقفل شغله عند 40 رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي يجمع النعم من 20 ل 40 دي ها ويبدا يشتغل بيها ويقرب بيها لربنا عند 40 يبدا يرتاح اللي ما تعبش من 20 ل 30 وما جمعش وحصل وركز من 30 ل 40 هيتعب بعد ال 40 يبدا يتعب بعد ال 40 الشاهد ايه ان احيانا في مسيرته بقى في سن عشرين دي يجد قدامه نفسه احيانا امام طريق مسدود او يفاجأ انه في مفترق طرق او يجد نفسه فجأة في اتجاه اجباري وهذا حاصل لكل انسان كل انسان في حياته حاصل له ده بس معلش في واحد بيفهم واحد ما بيفهمش واحد بيدرك واحد ما بيدركش واحد اسف اسف اسف في الكلام واحد بيستعبط بيستهبل ب- بيستلبخ قول اي حاجه وعمال ياكل ويشرب ومن- و- وينام ومعديها وماشي ماشي حياته وخلاص واحد مركز في حياته عارف انه هيموت وهيقابل ربنا وهيحاسبه فاللي مركز وفاهم بيلاحظ فعلا ها انا رايح فين والطريق ده هيوصلني لفين انا عايز ايه عايز اوصل لفين انا عملت ايه ولو مشيت كده يبقى ايه ومشيت كده يبقى ازاي ومشيت كده في واحد واخد الحياة بجد وعنده هدف وقضية عايش ليها بيعمل ليها وفي واحد اهو بياكل ويشرب وينام زي ما ربنا قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم طيب تعالوا بقى نأجل الكلام للحلقة الجاية في التركيز في هذه الجوانب أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرآننا فيه الشفاء لكل داء تنزيل رب العالمين من السماء فيه الهدى فيه التقى فيه الرضا فيه الم...